أشكركم أن أنتوا جيتوا في ال- في البرد ده شاطرين احنا هنخلص رسالة غلطية النهاردة بنعمة ربنا أفكركم تاني برسالة غلطية آم، كتبها معلمنا بولس الرسول يعتقد أثناء الرحلة الثالثة أو في بداية الستينات بسبب انتشار بدعة أو هرطقة بينشروها الجماعة المسيحيين من أصل يهودي بعضهم إن هم بينادوا بضرورة الختان والتهود من أجل الخلاص يعني لازم الواحد يبقى يهودي آم، قبل ما يبقى مسيح ويفضل يهودي في طباعه وفي عبادته مع إيمانه بالمسيح بالرغم أنه في الخمسينات في أول الخمسينات من القرن الأول قعدوا الآباء الرسل مع بولس وحسموا الموضوع أنه مش مهم التهود ومش مهم الختان إلا أن البدعة انتشرت بسبب ميل اليهود إلى تعصبهم ويهوديتهم فاضطر بولس يلحق على البدعة دي بالرسائل فكتب رسالة روميا أغلبها بيرد على الفكرة دي ورسالة غلطية وضمن أجزاء أخرى من الرسائل الأخرى بتتعامل مع نفس المشكلة مشي في منهج حكيم أنه في الأول قدم نفسه هو بحياته كنموذج للإنسان اللي كان يهودي متعصب ومقتنع جدا ومتدين جدا ثم انتقل إلى الحياة المسيحية بالحرية الحلوة اللي فيها وبال بالنعمة اللي فيها و... وقدم نفسه مثال إصحاح ثلاثة وأربعة بقى يناقش الفكرة من زاوية لاهوتية أو فلسفية وقال لنا أنه آم، في فرق بين واحد يسلك بالروح واحد يسلك بالجسد وأن المواعيد الأولى اللي اتقالت في أبونا إبراهيم كانت مرتبطة بالمسيح له المجد فحتى دخول الناموس بعد أبونا إبراهيم لم يبطل الموعد وبالتالي الخلاص مرتبط بالمسيح نفسه مش بالناموس اللي جه عشان بس يظبط تصرفات اليهود إصحاح أربعة كمل الشرح وإدى سارة وهاجر في العهد القديم كمثل ل- للنعمة سارة اللي تولد بوعد حتى بعد خمسين سنة جواز وهاجر رمز للعبودية وللجارية و- وللحياة الناموسية الجسدية اللي ما فيهاش روح أصحاح خمسة وستة بدأ يتكلم عن تطبيقات الكلام إذا كنا بدأنا عهد جديد مع ربنا عهد أساسه أن احنا أولاده مش عبيد وعهد أساسه أن الله أنعم علينا بالبنوة وأنعم علينا بالحياة الأبدية بالإيمان ما يصحش نرجع تاني نمسك في الناموس والفرائض ونخنق نفسنا تاني ب- بحاجات كانت رمز لازم تبطل مع العهد الجديد لكن قال لنا حاسبوا من الحرية الزيادة لا تبقى فرصة تستغلوها جسديا وتقولوا مفيش قيود يعني نعمل اللي عاوزينه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد كي تطيعوها في شهواته يعني اوعى الجسد يضحك عليك ويقول احنا مسيحيين ما عندناش قواعد ما عندناش ناموس نعمل اللي عاوزينه حاسبوا من دي وقال لنا انه هيفضل الانسان الروحي جواه صراع جسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى في لحظه الواحد يعمل اللي مش عاوزه كان في حاجه تاني غلبته جواه وورانا عينات من اعمال الجسد الكذب والغش والعهاره والدعاره والزنا والكلام ده وع- وثمر الروح في المقابل محبه فرح سلام طول انا لطف ودعاء ايمان صلاح تعفو وقال لنا الإنسان الروحي بيصلب جسده مع المسيح مع الأهواء والشهوات يعني بيصلب الأهواء والشهوات مع المسيح يعني بيحارب النزوات والشهوات اللي في جسده لصالح الروح فيبقى إنسان روحي يتسم بثمار الروح وأما الشهوات اللي اللي ممكن تصور جواه بيصلبها مع المسيح في صليبه وانتهى بكلمة في إصحاح خمسة بلاش ال- لا نكن معجبين يعني الواحد يتعاجب عن الناس أو نحسد بعضنا البعض هقرا من أول إصحاح ستة احنا خدنا أول باراجراف لكن هقرا كمراجعة أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه احنا قلناها المرة اللي فاتت دي قلنا بسرعة انه بينبهنا ان اللي يتزحلق في الخ- في- في خطية او في ضعف نعامله بمحبة وبطولة بال وبروح الوداعة لحسن احنا كمان نقع زيه وقال لنا خلوا المبدأ اللي عاوز يتمم ناموس المسيح يشيل أحمال الآخرين احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح ودي الآية اللي حفظناها عاوز تتمم ناموس المسيح وتعمل كل المطلوب ما تنساش تسي- تشيل أحمال الناس على قد ما تشيل أثقال الناس على قد ما بتتمم المطلوب منك وقال محدش فينا يتوهم في نفسه انه حاجة ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيء فانه يغش نفسه فحاسب تشهد لنفسك ويكون ربنا رأيه غير كده فبلاش انت تصدق نفسك انك حاجة حاسب لا تكون بتغش نفسك احسن فليمتحن الانسان عمله يمتحن كل واحد عمله راجع على نفسك اول باول ليكون عملك مش كامل او مش كما يجب وساعتها لما تقف قدام ربنا هتفتخر انك عشت امين قدام ربنا من جهة نفسك لا من جهة الاخرين يعني الافتخار مش على حساب الناس مش تقول انا كويس وهم وحشين قول له يا رب اشكرك انك مديني نعمة عارف اصلي لكن ما تقولوش اصل انا رب اصلي وهم مش بيصلوا ده دي نعمة من ربنا وفي الاخر كل واحد سيحمل حمل نفسه يعني ما تنساش انك هتساءل عن حياتك قبل اي حاجة فما تقعدش تبص حواليك خليك في نفسك وامتحن عملك وافحص ذاتك لانك في الاخر هتسال عن نفسك ندخل في الجزء الجديد تلاحظوا ان دايما في اخر رسائل بولس تلاقوا تطبيقات توصيات يعني في الاول ما كانش فيه خالص وصايا كان كل الكلام شرح اما بيقدم نفسه كمثل للحياه الجديده واما بيشرح الفرق بين الناموس والنعمه وبيدي أمثلة من هاجر وسارة وبيدي أمثلة لحكاية الوصاية والقصر والحاجات دي لكن في آخر الرسالة دايما تلاحظوا أن في وصايا عملية مباشرة عشان كده اللي عاوز يدور على توصيات أو وصايا يجيب آخر كل رسائل بولس الرسول يلاقي الوصايا م- مباشرة على طول يعني الموعظة على الجبل مترجمة بطريقة أخرى في نهايات رسائل بولس كلها كل اللي علمه لنا المسيح له المجد كوصايا للمسيحية مكتوبة بطريقة أخرى في رسائل بولس الرسول بالذات في آخر إصحاح أو اتنين من كل رسالة فتلاحظوا آخر إصحاح دايما فيه توصيات ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات الآية دي الحقيقة لها أكتر من مفهوم أولا الخيرات ساعات تفهم عن الخيرات المادية يعني ال- والمعلم فليشتري العمل الروحي يشترك أيضا في الحياة الرات اللي ربنا بيبعتها لئلا يحدو من الطبقية في الكنيسة أن المعلم يتعالى عن التلاميذ في الخير أو العكس أو أن يكون أقل كتير من اللي بيسمعوه فما يحترموهوش فبيقول زي ما في شركة روحية خلوا الشركة كمان في الخيرات لكن ده ما يلغيش أن ممكن كلمة الخيرات تأخذ بعد روحي يعني معناها المباشر ممكن يبقى معنى مادي يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات يعني إن كان عنده خير يشرك مع المعلم وإن كان المعلم عنده خير يشرك مع المتعلم عشان تبقى المحبة عملية ما يبقاش كلام بس لكن كمان الخيرات زي ما قالها مثلا سفر أشعياء وجابها بولس في روميا ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات فكلمة الخيرات أحيانا تأخذ معنى روحي يعني التأملات يعني الأفكار الروحية يعني الخبرات الروحية دي خيرات فبيقول لي يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات يعني يا معلم ما تحرمش ولادك من الخبرات الروحية اللي عندك ويا متعلم يا تلميذ روح شارك أبوك في الخير اللي عنده الخير اللي عنده هنا مقصود بها إيه الخبرات الروحية اللي عنده روح اتلمذ عليه روح اشرب منه روح شوف بيعمل ايه واعمل زيه شاركوا الخيرات اللي عنده هنا الخيرات تأخذ المعنى الروحي فلو خدت المعنى المادي تمشي ان احنا كلنا نشترك مع بعض ككنيسة واحدة معلم وتلاميذ في الخيرات وتمشي ايضا على مستوى الخبرة الروحية ان نتشارك في الخبرات الروحية او نتشارك في العمل الروحي ودي كانت مشهورة اعتقد مثلا ان صوم الثلاث ايام اللي في اول صيام الميلاد جيب المعنى ده يقولوا في زمن لا واحد من البطاركة صايم قبل صيام الميلاد قالوا له يا ابونا يا سيدنا صايم ليه ده لسه الصوم ما ابتداش قال لهم اصله انا معجزة نقل جبل المعطم دي فارقة معايا قوي فانا بصوم كل سنة قالوا له يعني انت محتاج تصوم واحنا مش محتاجين نصوم ما احنا عاوزين نصوم زيك فساعتها حددوها صيام ثلاث ايام زي ما صامت الكنيسة في وقت المحنة في القرن العاشر ثبتت مع التاريخ كأن المتعلمين شاركوا المعلم في الخيرات اللي عنده هو حابب الصيام وحاسس انه ده يعني تقدمة شكر على نعمة ربنا اللي نجى الكنيسة من محنة صعبة بقت الكنيسة كلها بتشارك فيه على هذا المنوال يعني لا تضله الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا ليه بيقول لا تضله من الضلال ان الانسان فينا يظن للحظة انه يقدر يقف قدام ربنا يطالبه بحاجة او يش الله يشمخ عليه يعني ايه يعني زي الفريسي كده يبقى مداين ربنا بحاجة اوعى في لحظة يجي في بالك انك ممكن تقف قدام ربنا تقول له يا رب انا عملت انا ليا عندك انا انا تعبت فاديني حقي اوعى من الاحساس ده لا تضله ده ضلال الله لا يشمخ عليه ابدا طول ما انت واقف قدام ربنا لازم تبقى صغير وهو اللي كبير لانه احيانا الشيطان لما يلاقي واحد مجتهد روحيا ما يعطلوش في جهاده الروحي بس يجي له من الناحيه الثانيه ويقول له ايه روح قول لربنا بقى الابديه دي حقك ولازم يحط لك كرسي جنب ماري جرجس لأن أنت تعبت وعملت وعملت يقعد ينفخه ويشغله باللي عمله فكأنه يشمخ على الله أو كأنه يتعالى فهنا بيقول لنا لا تضلوا الله لا يشمخ عليه مش ربنا أبدا اللي تقف قصاده بالشموخ لا تقف قدام ربنا صغير مهما كبرت يعني داود النبي يوم ما رأس قدام تابوت العهد رجع بيته مراته كان صعبان عليها متغاظ ما عندهاش تواضع داوود فقالت على اخر الزمن بقى الملك يعمل منظر كده قدام الخدامين قال لها شوفي انا قدام الخدامين وكل الشعب وبيت ابوكي انا كبير قوي لكن قدام ربنا انا صغير وهفضل صغير فهو عارف مكانه انا قدام ربنا صغير زي العيال اهيص وافرح لأن ده ربنا هيسكن في بيته فأنا هفضل صغير قدام ربنا لكن إن كان قدام الناس ربنا اداني ورفعني الله لا يشمخ عليه عشان كده احنا لازم دايما نحارب احساس الشموخ اللي ممكن يجي للواحد في لحظه الشيطان سهل يوشوشك ويقول لك انت كويس انت لك عند ربنا انت تعبت انت عملت قول له لا انا لو عملت كل البر انا عبد بطار ما عملتش إلا اللي كان المفروض أعمله ما لياش عين أرفعها في وش ربنا أبدا الله لا يشمخ عليه وإن لكن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا ده ما يلغيش إن كان إحنا مش هنطالب ربنا بحاجة لكن ده ما يلغيش القاعدة إن اللي بتزرعه هتحصده لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية القاعدة دي مع بساطتها مهمة جدا لأنها أساس الحياة كلها على قد اللي هتزرعه هتحصده زرعت في حياتك ايه كل اللي شغلك راحة جسدك أكلك وشربك طيب جسدك في الآخر مكانه فين شوية تراب وخلاص ما هو الأكل والشرب مصيرهم التراب والحياة الجسدية مصيرها القبر فأنت قاعد تزرع لجسدك وتهني جسدك وتاخد عبالك من جسدك أنت تزرع للجسد فمن الجسد تحصد فساد لأن ده المسار الطبيعي للأجساد أما المسار الطبيعي للروح فالحياة الأبدية لأن الروح القدس اللي ساكن فيك ده روح الله روح لا يموت فلو زرعت لحساب الروح فمن الروح تحصد حياة أبدية دي زي بالظبط تعليم المسيح له المجد لا تكنزوا كنوزا على الأرض اكنزوا كنوزا في السماء وزي ما قال لا تهتموا لأجسادكم بما تأكلون وبما تشربون اطلبوا أولا ملكوت الله وبر هي نفس الفكرة لكن هنا جايبها بمثل زراعي ان البذرة اللي بتحطها هتطلع شجرة من نوعها فانت زرعت لجسدك هتاخد ايه من الجسد شوية تراب لابد ان تأخذ فساد كل مجد انسان على الارض يزول وده المثل المشهور عند اليهود اللي استخدمه يعقوب الرسول لما يقول ايه كل عشب كل مجد كل زهر عشب كل مجد إنسان كزهر عشب العشب يبث وزهره سقط هكذا يزبل الغني في سائر طرقه يعني ايه يعني زي ما تشوف كده وردة جميلة هي مسافة اسبوع هتقع مجد الانسان زي الزرع الحلو شيك ومنظر لكن هي مصيرها في الاخر لازم تتبل وتقع دي الحياة الجسدية ده القانون الجسدي ده قانون الحياة على الأرض كده فإن انشغلت بحياتك الجسدية زيادة فتحصد من الجسد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية عشان كده المسيح في تعليمه يقول إيه طوبى للجياع والعطاش إلى البر أدي اللي بيزرع للروح يزرع للروح يعني جعان للبر يعني بيغذي روحه بدل ما يغذي جسده عشان كده أباء الكنيسة القدام كانوا دايما يعلمونا مبدأ ابدأ دايما بالروحيات قبل الجسديات يعني ايه تنام ولا تصلي الأول لا صلي الأول تاكل ولا تصلي الأول لا صلي الأول تقرأ الجورنال ولا تقرأ الإنجيل الأول لا اقرأ الإنجيل الأول أه تعمل الخدمة ولا تعمل مشوارك الأول لا اعمل الخدمة الأول فاهمين الفكرة خلي دايما عندك ابدأ بالروحيات قبل الجسديات الجسديات ضرورة ما انت لازم هتعمل مشوارك وهتاكل وهتشرب وهتنام بس دي أولوية حاسب لو هو ده بس اللي شغلك حاسب لا تكون تزرع للجسد ومن الجسد تحصد فساد خلي الروح لها أولوية اعمل عمل الصلاة قبل أي حاجة تاني خلي الإنجيل أهم قراية في يومك خلي الكنيسة يومها أهم يوم في الأسبوع خلي خدمة الناس قبل خدمتك وخدمة بيتك اعمل عمل الروح ازرع للروح لأن من الروح تحصد حياة أبدية خليك واعي لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا طبعا في كورنثوس يكملها كمان ويقول على فكرة بقى اللي يزرع بالشح بالشح يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد يعني ايه بتصلي خمس دقايق على الماشي ولا بتصلي نص ساعة بذمة طيب في واحد بيزرع بالشح هتاخد بالشح شوية سلام قد كده وشوية بركة قد كده طب هتزرع بالبركات هتلاقي بالبركات هتخدم الناس بغنى وتدي عمرك للخدمة غير لما تدي بالقطارة هتزرع بالشح الشح تاخد تزرع بالبركات ما بتحسبش وانت بتدي ربنا ما بتحسبش هتاخد كمان بدون حساب فخليك ناصح إذا المبدأ أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا ده نوع الزرع هل تزرع لجسدك ولا تزرع لروحك وفي كورنثوس كمان يقول لنا وكمان مش بس بتزرع لإيه بتزرع قد إيه إن كنت تزرع بالشح تاخد بالشح بالشح دي يعني إيه شحيح جاي منها كلمة شحيح يعني حاجة كده خفيفة بتزرع بالبركات يعني بتزرع بسخاء بتدي بسخاء تدي فلوس بسخاء تدي الصحة بسخاء تدي الوقت بسخاء تدي التركيز بسخاء ادي على قد ما تدي تاخد من ربنا فلا نفشل في عمل الخير حاجة جميلة لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل لا نفشل في عمل الخير أحيانا الواحد يعمل عمل خير اللي هو يتحط تحت حساب يزرع للروح لكن يصيبه إحساس الفشل خدمت واحد وما جاش لربنا اديت لفقير وما اتعصش عملت مشوار مجاملة والناس بدل ما تقابلك كويس قابلتك وحش يعني ممكن يجي لك إحساس الفشل وانت بتعمل خير مفيش فشل في عمل الخير ليه لأن أنت مش مستني المقابل دلوقتي لو أنت مستني بس أجرك على المشوار اللي عملته أو على الصلوة اللي خدتها أيوة يمكن تحس بفشل لكن هنا الكتاب ينبهنا ويقول لأننا سنحصد في وقته لا دي متحوشة دي ما تستعجلش مش صليت بأمانة معلش حتى لو ما تعزتش دلوقتي ليك حصاد في وقته في نمو روح انت مش هتحس في بركات سماوية هتاخدها طول بالك ان كنت تعبت في خدمة وما اثمرتش قدام عينك ما تعتبرش ده فشل في حصاد في وقته سنحصد في وقته كنت جاهدت في موضوع وما حسيتش بثمر سريع او بنتيجة سريعة ما تقولش فشلت لا سنحصد في وقته الحصاد له وقته مش كل واحد فلاح بيطلع الغيط يومين يستنى الزرعة تقب كده وتنقى طول بالك الحصاد لوقته بس انت مطلوب منك ايه سنحصد في وقته ان كنا لا نكل انت ما تكلش انت اعمل اللي عليك طب اعمل اللي عليا وانا حاسس بفشل اطرد احساس الفشل لان القاعدة بتقول لا نفشل في عمل الخير دي قاعدة يعني ايه يعني عمل الخير لا يفشل ابدا ممكن اي عمل تاني تحس فيه فشل ويبقى فشل صحيح عمل الخير ما فيهوش فشل طب ما فيش نتيجة مباشرة برضه اسمه مش فشل لان حتى لو ما خدتش نتيجة مباشرة في حصاد في الابدية تعبك اللي تعبته ده متخزن قدام ربنا طول بالك ستحصد في وقته طب جهدت على الارض جهاد طويل وبعدين مشاكل ما اتحلتش وبتزيد ولا يهمك ستحصد في وقت بس لا تكل انت ما تقفش لان من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية المبدأ ده مهم لانه كتير ما الشيطان يعرضنا الى مشاعر احباط واحنا بنعمل خير تقول ده انا سامح فلان بدل ما يطمر فيه يفتري اكتر لا نفشل في عمل الخير اوعى تقول كده كمل انت ماشي صح انت بتقدم حب بتقدم خير ما تتراجعش ما تقولش تشف... ما تقولش فشلت يبقى مش فاهم ربنا فتحصد في وقت لسه في يوم من الايام هتلاقي اللي, اللي كان ظلمك ده فرق معاه وعرف ان محبتك دي غاليه بس في وقت احنا دايما نستعجل الثمر سنحصد في وقته دي بنست... بنستعوقها شوية لكن الكتاب بيقول لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل أنت كل المطلوب منك ألا تكل يعني أنتوا كده كتر خيركم لم تكلوا وجيتوا برضه في جو صعب حاجة حلوة حاجة كويس لأنه ممكن تكل لا أنت ما تكلش أنت اعمل كل اللي وراك اعمل كل اللي عليك لقيت نتيجة مباشرة مش خير ما لقيتش مش مهم برضو ما فيش فشل كل عمل روحي له قيمته فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع هنا بقى اللي عارف قيمة ان كل عمل خير له حصاد في الاخر وله قيمة عند ربنا ما يضيعش فرصة حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع يا سلام لو ده كان تفكيرنا كانت طريقتنا مع كل الناس اختلفت ساعات الواحد يشوف واحد فقير يبقى عاوز يزوغ منه يقعد يزن علينا ويدوشنا يا سيدي حسبما لنا فرصة ما يمكن دي فرصة لما تلاقي واحد تعبان يو انا مش ناقص صداع هيقعد بقى يشكي لي همه حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ده يمكن دي فرصة فرصة تاخد منها بركة فرصة تاخد منها حصاد في السماء آه في فرص كتير قوي بتروح علينا لان احنا مش باصين لعمل الخير كثروه وقيمة كبيرة احنا بصين له كشيء متعب ومكلف لكن لو بصينا له بعين الإيمان أن عمل الخير ده جزاؤه كبير قوي وحصاده حياة أبدية مش هنضيع فرصة مش هتضيع فرصة محتاج ولا واحد مكسور ولا واحد مريض ولا مجاملة مش هتضيع فرصة هتبقى كل فرصة عمل خير عاوز تجري وراها وتتممها لأنك باصص لحصاد حياة أبدية إذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان لا سيما هنا يعني وبالأولى أهل الإيمان أيوة الأولوية لأعضاء الجسد الواحد احنا بنحب الكل ونخدم الكل لكن اخوك اللي بيشاركك جسد ربنا ودمه يبقى في اليومين دول تكمل برد وانت عندك ثلاث اربع بطاطين طب على ايه حرام عليك ده في ناس مش لاقيه بطانيه في التلج ده فلا سيما اهل الايمان يعني اللي منكم بينزلوا المناطق العشوائيه بيشوفوا ان في ناس ظروفها قاسيه حتى بيوتهم خشب وبتاع فالبرد يعني كانهم نايمين في الشارع في الطل في الهواء طبعا في اليومين دول احساس صعب تبقى الواحد متغطي بمئة حاجة وفي ناس مش طايلة الكلام ده ممكن يكونوا أطفال وممكن يكونوا شيوخ وممكن يكونوا مرضى طيب دول أهل الإيمان يعني دول شركائنا في الجسد الواحد وهيشاركونا السماء ده الواحد يودي وشه منهم فين في السماء لو دخل معاهم السماء يتكسف يبقى دول كانوا عايشين في نفس الزمن وعلى بعد نص ساعة واحنا مرفهين وهم تحت الصفر احساس يكسف حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان الأولوية هنا مش لأننا ما بنحبش التتانيين أو لأننا بنحبهم أكتر لا احنا بنحب الكل لكن لأن دول الأولى بحكم القرابة الروحية بحكم شركة الجسد الواحد زي ايه ما ينفعش اخوك يكون تعبان وابن عمك يكون تعبان وتروح لابن عمك وتنسى اخوك ترتيب لكن تروح لاخوك وتروح لابن عمك لكن الاقرب اولى دايما في العطاء لكن العطاء للكل والحب للكل لكن لا سيما لاهل الايمان طبعا هنا فيها نقطة تاني الخير لأهل الإيمان أحيانا يحميهم من أنهم يضعف إيمانهم ما هو الاحتياج ده بيخلي ساعات أهل الإيمان يدخل الشيطان يلعب بيهم بقى حد تاني يعرض عليهم الخير عشان يكسب فيهم ثواب بطريقته وكده يضيعوا هم فيبقى برضه احنا اللي نبقى مسؤولين مش هم ليه كان عندنا فرصه كان عندنا فرصة نقيهم شر الاحتياج وسيبنا ناس تاني تضحك عليهم إذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان انظروا هيختم الرسالة ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي الآية دي لها برضو أكثر من تفسير أول تفسير مقبول أن بولس الرسول كان عادة بيملي رسائله عشان كده بعض الرسائل يقول كتبت على يد فعامل زي السكرتارية كده من كتر المجهود واحيانا البعض بيقول انه في الغالب كان نظره ضعيف قوي فكان يملي يملي الرسالة لحد من خدامه المعتمدين واللي يتقن اللغة كويس يوناني كله في الوقت ده فكان يكتبها بإيد شخص فيقول كتبت على يد وممكن يقول سلمت بيد يعني واحد تاني هيسلمها يكون خادم معتمد فهنا بيقولوا انه حب يختم الرسالة بخطه من كتر ما الرسالة دي مهمة والدفاع فيها عن النعمة بإلحاح وإصرار وبيقول رأيه بوضوح ان الناموس اليهودي ملوش لازمة وان الختان مش ضروري لان كانوا بيتهموه انه بيقول كلام غير كده فكان لازم بخطه وبإيده يختم على الرسالة دي ويقول ده كلامي وده رأيي فيبدو انه في الاخر كان بيمضي او بيكتب بخط كبير وبرضه البعض يعتقد ان الحروف الكبيرة دي لانه كان نظر وحش فتلاقوه مش عارف يكتب قوي كمان لما بيقول لهم انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم عاوزهم شويه يعني يح... يرق... قلبهم يرق عليه شوية يعني أنا متبهدل عشانكم وربنا مجربني بسبب الخدمة ومع كده انتوا بتزوغوا عني وتنسوا اللي أنا سلمته لكم وتمشوا ورا شوية أنبياء كذبة شوفوا كده أكبر الحروف اللي كتبتها لكم عاوزهم يعني يراجعوا أبوته لأنه من أول إصحاح قال لهم لو جالكوا لو جيت أنا أو ملاك من السماء وقال لكم غير اللي سمعتوه قبل كده ما تصدقوش في ناس بتاخدها بشكل روحي وتقول ما أكبر الأحرف يعني إن الرسالة دي فيها حروف كبيرة حروف كبيرة مقصود بيها أفكار هامة جدا في الإيمان المسيحي ما أكبر الأحرف يعني الأساس اللي مكتوب عليه ده أساس خطير أن المسيحية هي مسيحية النعمة عطية المسيح لأولاده هي الأبدية لا بناموس ولا بختان ده بدمه فدي حروف كبيرة كتبها بولس بإيده يعني هو مسؤول عنها وبيدافع عنها للنفس الأخير إن أخذت بمعناها الحرف إنه كان عينيه تعبانة واضطر يكتب بس الختام ده كإثبات إن الكلام ده كلام وتمشي أخذت بمعناها الروحي إن المعاني اللي في الرسالة معاني كبيرة فبيسجلها بإيده كوثيقة تؤكد إيمانه المستقيم ويسيبها للتاريخ انه مش الختان ولا الناموس اللي يبرر المعنيين حلوين جميع الذين يريدون مش هاين عليه يسيب الرسالة عاوز يراجع الفكرة تاني مع انه لو تلاحظوا من اول كلمة كان بيخبط في في التهوت لاخر كلمة هيفضل يخبط في التهوت فهو بيودعه ودخل في وصايا عملية ولسه برضه هي هيتكلم في الموضوع تاني جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتم لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط يعني إيه يعني عارفين الناس اللي بيقولوا يختان رجع تاني للقضية الجماعة اللي عاوزينكم تختتنوا دول عاوزين يعملوا منظرا حسنا في الجسد منظرا حسنا يعني ايه مقصود بيها انه بيفتخروا بأن الجسد مختتم إما جسدهم أو جسد التابعين ليهم فالمنظر الحسن هنا مش منظر يتشاف مقصود بيها أنه بقى بيتمنظر بالختان فاهمين بقوا شايف الختان ده منظرة يعني يعني شايف حاجة اديت له كده برستيج أو تعالي على غير المختدمين عاوز يرجع تاني لليهودية القديمة أن اليهودي كان يحتقر الأممي لأن هو مختتن والتاني مش مختتن فبيقول الجماعة اللي عاوزين يعملوا منظرا حسنا في الجسد عاوزينكم تختتنوا عارفين ليه لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط هنا فيها فلسفة جميلة المسيحية مبنية على الصليب لأن الصليب هو طريق الخلاص فالصليب خد مكان الختان الختان كان يدي تبعية لشعب الله النهاردة التبعية لشعب الله الإيمان بالمسيح له المجد وصليبه والنهاردة المسيح يضطهد ليه لأنه بيقول المسيح إله اتصلب عشاني هو ده اللي بيخلينا نضطهد لو سيبنا ده خلاص الناس كلها تقبل الشياطين يقبلونا لو سيبنا ده مش بس الناس ويسقفوا لنا كمان فبيقول الجماعة اللي عاوزين يمسكوا في الختان هم عاوزين يسيبوا الصليب ويمسكوا في الختان تاني فترجع اليهودية يهودية وتقف المسيحية فلئلا يضطهدوا بسبب صليب المسيح فقط يعني ايه كان في اضطهاد من اليهود على المسيحيين الاوائل اول اضطهاد بدأوه اليهود هم اللي صلبوا ربنا يسوع المسيح هم السبب وهم اللي تآمروا على أغلب الآباء الرسل وأغلب المؤامرات الأولى كانت يهودية لغاية ما اليهود وقعوا مع الرومان ودكوهم خالص سنة سبعين واستمر الاضطهاد الروماني بعد كده فكان اليهودي بيضطهد المسيح لو ساب الصليب ومسك في الختان خلاص يبطل يضطهده لكن طول ما هو ماسك الصليب يقول المسيح خلصني بصليبه يعني الختان ملوش لازمه اليهود يتعفرت واضحة الفكرة فبيقول الجماعة دول عاوزينكم تتختنوا يا مسيحيين عشان يفتخروا ان هم اقنعوكم وخلوكم مختتنين زيهم وزودوا الختان واليهودية على حساب دم المسيح على حساب صليب ربنا يسوع المسيح فلن يضطهدوا بعد بسبب صليبه ساعتها كمسيحيين محدش هيضطهدهم من اليهود ليه لأن هيقولوا لليهود ده احنا خليناهم يختتنوا ده احنا يعني موافقينكم على أفكاركم وخليناهم يختتنوا هتضربونا ليه وتبهدلونا ليه بولس بقى مستبيع قال أنا بعت الختان وما يفرقش معايا الختان وهفضل ماسك في الصليب حتى لو اضطهدوني لآخر نفسي ده اللي هيقوله لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس يعني يا ريتهم قادرين على حفظ الناموس هم نفسهم مش قادرين عليه لأنه معلمنا بولس قال أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا ولا أحد حتى اليهودي ما قدرش على حفظ الناموس يعني هو مختتن والمفروض ملتزم بحفظ الناموس اليهودي ومش قادر عليه واللي بيشجعوا الختان بيكسروا الناموس اليهودي في حاجات تانية فإذا هم مش انتماء يهودي نقي لا دي كلها منظره كلها أغراض فبيقول لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في أجسادكم فهمتوا؟ يعني هم عاوزين كنتوا كمان تتختنوا عشان يقولوا إيه الختان هو اللي ماشي واللي احنا قلناه مشي وبقوا مختونين زينا وبقى الختان ضرورة بأمارة أن كل المسيحيين اللي بيدخلوا الإيمان لازم يتختنوا فكده بيفتخروا في أجسادكم يعني الموضوع كله أطماع وأحزاب وشعبيات وناس عاوزة توصل لمراكز في الكنيسة والقصة بعيدة عن الإيمان المستقيم أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح هنا اتقالت, اتقالت الآية المشهورة بتاعت بولس الرسول راجي بنقراها يوم الجمعة العظيمة قدام الصليب قراية بولس الرسول لأن هنا قال أنا ما بفتخرش بحاجة في الدنيا إلا بصليب ربنا مع أنه مختتن قال لا يمكن أجيب سيرتها مع أنه يهودي قال ولا ليها لازمة مع أنه فريسي قال ملهاش قيمة مع أنه غني قال ما تلزمنيش خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها زبالة ليه؟ قال أنا ما عنديش غير صليب ربنا بفتخر بيه هو ده اللي هيدخلني السبب وهو ده عربون محبة ربنا ليه وهو ده النعمة اللي تشيلني وتوصلني الأبدية وهو ده حياتي كلها أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح يعني بولس لا يفتخر حتى كونه محبوب من ناس كتير لا يفتخر أن ناس كتيرة قوي أمنت بالمسيح على أيديه لا يفتخر بكم هائل من المعجزات عملها لا يفتخر بكم هائل من الكنائس فتحها كل ده احنا لو عندنا واحد على ألف من اللي عمله بولس كان الواحد يفتخر بنفسه بولس ما بيفكرش كده خالص كل افتخار بولس الرسول صليب ربنا يسوع المسيح لأن الواحد بيفتخر بإيه بالحاجة اللي تديله قيمة بالحاجة اللي تميزه وترفعه الحاجة اللي تدينا قيمة صحيح هي صليب المسيح ان المسيح الاله الحقيقي صلب من اجلنا عشان كده تلاحظوا رجال الله في العهد الجديد ما يسيبوش الصليب يلبسوا الصليب ويمسكوا صليب حياتهم صليب في صليب وتلاقوا حتى شعبنا القبطي يحب الصليب ويرشم الصليب كتير ويدق الصليب ويحط الصليب على الورقة فكرة الصليب الملح ده دي فكرة كتابية ان احنا ده موضوعنا ده حياتنا الصليب ده يعني علامة الصليب فيها قوة والصليب فخرنا احنا بنفتخر بالصليب مع ان الصليب في معناه الحرفي موضوع مخجل ومخزي لان الصليب ده علامة يعني واحد بيعدموه علامة قتل فالصليب في معناه الحرفي مش ممكن يكون مجال فخر ملوش معنى في الفخر أبدا لكن لأن اللي اتصلب عليه ربنا يسوع المسيح له المجد واتصلب من محبته للبشر أصبح الصليب له قيمة كبيرة أوي فالصليب اللي كان عار للمسيح بقى فخر لينا والصليب اللي اتذل للمسيح عليه بقى هو اللي بيدينا النصر فاحنا لا نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح المعنى ده يدخل في كل حاجة في حياتنا تفتخر انك فقير ولا تفتخر انك غني لو انت فهمت فلسفة الصليب تفتخر انك ايه فقير تفتكر تفتخر انك صحيح ولا تفتخر انك مريض لا تفتخر انك مريض يعني ايه المعاني دي تفتخر انك ضعيف ولا تفتخر انك قوي تفتخر انك ضعيف الصليب اللي فيه دايما النيجاتيف بقى هو عنوان ال ال ال الإيجابيات كلها لما تبقى أنت ضعيف هتاخد كل القوة من ربنا بالصليب فتفتخر أنك ضعيف تقول له يا رب أنا صغير قوي أنا ضعيف قوي كده ساعتها تبقى قوي لو أنت قلت له يا رب أنا قوي الصليب بطل مفعوله وقف خليك قوي تقع على طول يعني الصليب في فلسفته ان ما هو ضعيف او قليل او محدود او في عينين الناس ملوش لازمه صار اقوى شيء كده بالنسبه لنا احنا حين نفتخر بالصليب نفتخر بضعفاتنا فتحل علينا قوه الله ونفتخر بفقرنا فربنا يبقى يغنينا ونفتخر ان احنا بنضطهد مش ان احنا مكرمين نفتخر بدي أيوة دي من الصليب برضه حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح لو واحد فينا افتخر بغناه ركن الصليب لو واحد فينا افتخر بعلمه ركن الصليب لو واحد افتخر باسمه شال الصليب من حياته فاهمين أنا عاوز أوصل لإيه الصليب معناه إيه تفتخر بضعفاتك تفتخر بالحاجات اللي اللي تصغرك ما تكبركش لأن هو ده اللي هيديك قوة قدام ربنا لأن على قد ما المسيح اتذل على الصليب على قد ما ادى قوة لولاده وخلاص لكل البشرية حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الصليب ده ما بيسيبش إيدينا أنا قلتها لكم مرة زي الشبكة اللي في إيد العروسة اللي بتتباهى بيها لأن الشبكة إيه قيمة الشبكة؟ إحنا ناس شرقيين وعارفين قيمتها ايه قيمتها مش قيمتها في فلوسها هي قيمتها في معناها ان الشبكة دي هي الهدية الاولى او علامة حب العريس لعروسته فالصليب هو علامة حب العريس لعروسته حب المسيح لكنيسته فطول النهار ماشيين ماسكين الصليب ما بنسيبوش ابدا من ايدينا لان ده فخرنا العروسة تفتخر تقعد توري الشبكة لاصحابها عشان ايه تقول لهم بيحبني قد كده عشان كده بطرس يقول اشتريتم لا بذهب ولا بفضة ولا بحجر كريم ولكن بثمن بدم بلا عيب يعني ثمنكم غالي قوي حاس لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الصليب ده عمل ايه عند بولس الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم الآية دي طبعا عاوزة وعظة طويلة كنتوا أكيد سمعتوا فيها كتير صلب العالم ليه الصليب ده كأنه اتحط بين بولس والدنيا لما فهم معناه ولما آمن بيه اتحط صليب ربنا يسوع المسيح بينه وبين الدنيا بقت الدنيا بالنسبة لبولس ميتة طب الشهوات ميتة الإغراءات مش مهم الفلوس ملهاش لازمة المراكز كل ده ميت وهو بالنسبة للدنيا ميت عشان كده يقول أنا بالنسبة للدنيا اتصلبت والدنيا بالنسبة لي اتصلبت صلب العالم لي يعني العالم كله اتعلق على الخشب رخص خالص ما بقالوش لازم وأنا بالنسبة للعالم أنا كمان اتعلقت على خشب حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي طبعا دي فلسفة عميقة لما يقول الكلام ده هو عايش احنا بنحاول نجتهد عشان نطلع اللي جوه قلبه اللي بنفهم يعني ندرك معنى الصليب في حياة بولس الرسول لأن الصليب كبير قوي في حياة بولس الرسول لأن الكلام ده قاله عن خبرة عن اختبار لدرجة احنا نقول كلمة جميلة في الصلاة في صلواتنا السرية ككهنة أثناء قراءة البولس على الشعب أبونا بيمشي بالبخور يصلي فيقول في سره يا رب افتح عينين شعبك ودماغهم يفهموا كلامك ويتشبهوا بيك يا رئيس الحياة كما تشبه بيك بولس الرسول اجعلنا ممجدين اسمك زيه ومفتخرين بصليبك على الدوام زيه يعني احنا بنقولها في ال... كأن دي فلسفة حياة بولس الرسول خلي كل الشعب يا رب يبقى افتخاره الوحيد صليبك زي بولس لأن هو قال أنا ما افتخرش بحاجة تاني غير كده ما عنديش حاجة تاني في حياتي إلا صليب ربنا يسوع المسيح لأنه بالنسبة لي صلب العالم كله وأنا اتصلبت بالنسبة للعالم يعني أنا ميت بالنسبة للدنيا والدنيا ماتت بالنسبة لي أمال مين الحي أنا حي لله وهو حي لي لكن العالم انتهى بالنسبة لي بعد الصليب العالم انتهى بكل إغراءاته وطموحاته وأطماعه هذه فكرة الصليب وبالتالي ملوش فخر بحاجة في الدنيا هيفتخر بإيه في الدنيا والدنيا ماتت عشانه لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا يعني عند المسيح الختان ملوش أي لازمة ولا الغرلة يعني ما عادش يفرق بقى انت مختتن ولا اغرل يعني في ختان في جسمك ولا ما فيش ختان ملهاش قيمه خلاص انت عند المسيح ده كل ده ملوش لازمه بل الخليقة الجديدة اللي أساسها الصليب الخليقة الجديدة يعني إيه اللي يؤمن ويعتمد يدخل على الحياة الجديدة يتولد ولادة جديدة فالولادة الجديدة هي اللي تفرق مش الختان ولا الغرلة كل دول حياة قديمة أو إنسان عتيق أو خليقة عتيقة الخليقة الجديدة لا ختان فيها يفرق ولا أغرق ده الخليقة الجديدة كيان جديد اتكون جوه الإنسان بالروح القدس لما آمن واعتمد إنسان جديد طلع بعد الصليب فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله إيه القانون القانون اللي قاله دلوقتي إن في المسيح يسوع لا الغرلة ليها قيمة ولا الختان لكن الخليقة الجديدة القانون الجديد بتاعنا كمسيحيين ان يؤمن بالمسيح له المجد ويتعمد ويعيش الحياة الجديدة المقدسة يدخل السماء اللي يمشي في القانون ده عليه سلام ورحمة هيتمتع بسلام الله إلى الأبد وياخد رحمة ربنا إلى الأبد وعلى إسرائيل الجديد هنا مقصود بيه على إسرائيل الله يعني إيه يعني إسرائيل كان دايما شعب الله وكان علامة انتمائه لله إيه الختان بعد مجيء المسيح الله الحقيقي ما هو المسيح هو الله جعل كل العهد الجديد عنوانه مش الختان عنوانه الصليب فهمتوا الفكرة فاللي هيمشي في قانون الصليب الجديد مش في قانون الختان القديم الختان يخلي اليهودي قبل المسيح ضمن شعب الله أما الصليب يخلي كل إنسان يهودي وغير يهودي ضمن شعب الله بس يدخل من القانون ده من النظام الجديد فالصليب أبطل قيمة الختان الصليب ده بالنسبة لي إيه المعمودية اللي اتدفنت فيها مع المسيح احنا في المعمودية بنغطس مع المسيح نموت مع المسيح ونقوم ونفضل عايشين شايلين الصليب يعني ايه عايشين شايلين الصليب يعني العالم يشدنا واحنا نقول له لا مش تبعك احنا نقاوم نقول له احنا تبع المسيح تبع المصلوب ونهتف كل قداس امين امين امين بموتك يا رب نبشر احنا بنبشر بصليبك لان احنا شايلين صليبك فهنا احنا ناس بشر جداد انسان جديد خليقة جديدة قانون حياتنا الجديدة حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا صلبت للعالم ده قانون الحياة الجديدة من هنا الصليب يخليني اسامح مهما عملوا فيا ده الصليب بقى مش العداوة القديمة بتاعت اليهود اليهودي عادي المسيحي ما يعرفش عادي ليه قانونه الجديد اهو الصليب ما يعرفش ما يخليكش تعادي لازم يخليك تسامح لأن المسيح على الصليب سامح أعدائه اللي عملوا البدع فيه يخليك تحب الناس مهما كانوا الناس ده قانون الصليب في ناس فاكرة أن المسيحية بقت أسهل من اليهودية الحقيقة هي بقت أصعب جدا بس أسهل من زاوية واحدة أن روح الله ساكن فينا هو اللي بيشجعنا هو اللي بيعمل بينا هو اللي بيخلينا ننفذ كلام ربنا لكن وصية العهد الجديد أعلى جدا من وصية العهد القديم بحكم الصليب بحكم أن المثل الأعلى بتاعنا ربنا يسوع المسيح أحب أعدائه فدي بالنسبة لنا صعبة لكن بالصليب ممكن فيما بعد أنا هختم خلاص لا يجلب علي أحد أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع آخر آية جميلة قوي في غلاطيا يقول فيما بعد من هنا ورايح عارفين كأنه بينهج بعد كتابة الرسالة دي قاعد يعافر معاهم يجي له في وقت في الأول لو جالكم ملاك من السماء ما تصدقوهوش لو قال غير اللي أنا قلته وبعد شوية أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعموا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم المسيح مصلوبا وبعد كده يقول طب احتملوني مرة تاني انتوا ما ظلمتونيش ده انتوا حتى كان نفسكم تدوكوا تدوني عيونكم بس اعملوا في حسابكم ويرجع يشد تاني اللي يقرا غلطية بتركيز يحس انه مليانة انفعالات مليانة انفعالات رسالة سخنة محموق فيها قوي على ولاده اللي ابتدوا يمشوا في سكة غلط ختان وناموس بعد النعمة مش معقول في نفس الوقت في حب منه لأولاده وفي غيرة على خلاص نفسهم وبيقدم نفسه كمثل أعلى وفي الآخر يقول لهم شوفوا بقى من هنا ورايح ما تتعبونيش لما واحد بقى يفضل ينهد ينهد ينهد يقول في الآخر إيه أنا خلصت كلام فهنا يقصد فيما بعد لا يجلب علي أحد أتعابا كفاياكوا كده أنا قلت كل اللي عندي أنا قدمت كل اللي عندي كفاية إني أنا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع سمات دي بتترجم احيانا stigmata او ستروم او سكار يعني لها تفسيرين على الاقل بمعنى علامات او زي الوسم او الوشم ده فالمسيح له المجد طابع عليا علاماته فانا عارف ان انا ماشي صح عاوز اقول لهم كده يعني اعملوا اللي انتوا عاوزينه بعد اللي انا قلته بس أنا شخصيا المسيح طابع عليا بصماته بصماته باين عليا بصماته باين عليا بعمل النعمة بالمعجزات بشهادة الروح القدس سمات الرب يسوع في معنى تاني اللي هي جراحات الرب يسوع سكارز يعني علامات جروح المسيح برضه ده معنى عميق قوي المسيح سايب في جسدي أصل هو تعبير دقيق حامل في جسدي جراحات الرب يسوع يعني ايه يعني جراحات المسيح ليها اثار تبان في مين في ولاده وفي اقرب ناس ليه عشان كده في حتة تاني قال آية غريبة جدا قال أكمل في جسدي نقائص شدائد المسيح حاجة كلمة غريبة خالص قال إن كان في حاجة نقصت في آلام المسيح يكملها في جسمي أنا هو معتبر نفسه حتى من المسيح ولازق للمسيح فبيقول المسيح لو طال عاوز يتألم ويتعذب على طول عشاننا هو اتعذب وأكمل كل العذابات وأنا عشان حتة منه بشيل معاه أهو شايل الصليب وراه وحتى جراحاته باين عليا عاوز يقول ان الآلام الخدمة والاضطهادات اللي بيعاني منها بولس من اليهود دليل انه ماشي ورا المسيح ومختاره صح لا بي- بيبيع المسيح بختان ولا بناموس ولا بمركز يهودي مهما كلفه يوحنا زابيل سمي يفسرها بطريقة لطيفة يقول ايه لما تلاقوا جندي كان مشكوك إلى حد ما في مدى وطنيته أو انتمائه للجيش ويكون مجروح في المعركة فيقول أنا جروحي تشهد لي إن أنا بحب بلدي وتشهد لأمانتي إن كنتوا بتشكوا فيا بولس بيقول كشخص بيقول مرة اختان وبيقول مرة مسيح الآلام اللي في حياتي والاضطهادات والجراحات بتاعة المسيح اللي في جسدي تشهد إني بقدم المسيح بس مش بقدمه معاه ختان ولا بقدمه معاه ناموس ولا بقدمه معاه حاجة تانية فأنا حامل في جسدي جراحات الرب يسوع أو سمات الرب يسوع فساعتها أنا محدش يقدر يتعبني محدش يقدر يتعبني يعني إيه ممكن تتاخد بمعنى قولوا مهما تقولوا أنا عارف أنا ماشي صح أو تتاخد بمعنى هتتعبوني بإيه أكتر من اللي أنا شفته أنا شفت مع المسيح كتير أوي أنا اتألمت كتير أوي مع المسيح فمفيش تعب تاني جديد عليا ودي قالها في كورنثوس الثانية بقى لما استفاض في شرح الآلام قال في الميتات مرارا كثيرة في الأصوام في الأسهار في الجوع في العطش في العري في في البرد لكن طبعا مين فينا يقدر يقول كلمة زي كده يعني كلمة جميلة قوي الواحد يتمنى تيجي له يوم يقولها حامل في جسدي سمات الرب يسوع يعني بصمات المسيح معلمة عليا جراحاته طبعة في جسمي آلامه أنا شايلها معاه آلامه أنا شايلها معاه يمكن معنى فلسفي دقيق للي قاله ربنا يسوع إن كان أحد لا يحمل صليبه ورائي ويتبعني أهو بولس يمشي أول واحد وراه ويقول له إيه أنا حامل يا رب مش بس صليبك أنا حامل جراحاتك أنا حامل سمات آلامك في جسدي من أجلك أنا مشاركك آلامك وصليبك حتى مساميرك معلمة فيه حتى الشوك حطيته على راسي بالمعنى الرمزي بتاع الآلام شركة آلام المسيح إنه اشترك في الآلام من أجل الكنيسة ومن أجل سلامة التعليم واتبهدل في الخدمة لكي يحمل مع المسيح أو في المسيح سمات الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة آمين وده التعبير اللي بقينا نقوله في نهاية كل بولس في القداس ناخد الحتة دي الختام ده وثبتناه ستاندرد بعد قراية كل بولس نعمة ربنا يسوع المسيح أو نعمة الله الآب ساعات تتقال أحيانا تكون مع أرواحكم جميعا أمين رسالة غلطية رسالة غنية نشكر ربنا إن ادانا عمر وتممناها يا ريت ترجعوا تقروها مرة واحدة لأن حلاوتها إنها تتقري مرة واحدة عشان نحس فيها بالانفعالات وبالشحنة وبالطالع والنازل وبالتوصيات وبالشرح آه لكن أتمنى تكون بانت شوية آه نختار آية ها حاشا ليه ما انتوا حافظينها احنا عاوزين حاجة جديدة نحفظها عاوزين حاجة نحفظها من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية نقولها مع بعض من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة